السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلاة وسلاما دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم كيف حالكم أخبار سورة البلد إيه كم واحد صلى بسورة البلد كم واحد قرأ تفسير سورة البلد وصلى بسورة البلد طبعا متوقع أنه ما شاء الله كله قرأ جميع يعني طب حتى تفسير واحد يعني مش لازم يقرأ من عشر تفاسير يعني ممكن يقرأ السورة من يعني من ثلاث تفاسير كفاية يعني. طيب النهاردة بإذن الله ما شاء الله يعني العشر عشر بوت صليت بصورة البلد لا احنا عايزين صورة البلد تبقى الوتر مثلا يعني تصلي قيام ليل ساعتين والبلد تبقى الوتر مش طول ال... طيب احنا النهاردة كان معادنا بإذن الله زي ما وعدناكم المرة اللي فاتت ان احنا ان شاء الله هنفسر سويا او هنحاول نعيش سويا مع سورة العاديات وفي علاقة قوية بين سورة العاديات وسورة البلد يعني عشان كده يعني احنا قلنا يعني نبدأ بأي واحدة فيهم والتانية بإذن الله يعني ما شاء الله بيقول فلق تحمل بس هو كاتب ولا هي ايه فلق تحمل العقل يعني في علاقة قوية بين سورة البلد وسورة العاديات هما الاثنين ملتقيان واحدة بتحثك على اقتحام العقبة والتانية هنشوف بتحثك على ايه ونشوف العلاقة اللي بينهم بسم الله الرحمن الرحيم عشان ما ضيعش وقتنا لان درس احتمال يطول النهارده بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير كفاية كده في تفسير سورة العاديات ولا ايه طيب سورة العاديات لو جيت تبص لو جيت تقراها هتلاقيها هي ايه ثلاث مقاطع اول مقطع انت لو جيت تقرا السورة هتلاقي اول خمس ايات مرتبطين ببعض كل الحرف العطف اللي بينهم حرف الفاء حرف العطف الفاء ده بيدل على السرعة يبقى حرف العطف الفاء بيدل على السرعة حرف الثم بيدل على التراخي ففاء ده معنى العاديات ضبحة فالموليات قطح شوف مفيش واو فالمغيرات صبحة فأثرنا به نقع فوسطنا به جمع يبقى أول خمس آيات وحدة على بعضها حرف العطف اللي بينهم أول حاجة الفاء تاني حاجة يعني جزا الله خير اللي كاتب الآيات فعلا الصوت مش موجود ولا ايه الناس معايا الصوت الصوت موجود طيب طيب والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمعة خمس آيات متتاليات حرف العطف السرعة الفاء تاني حاجة لو جينا نبص هنلاقي ان أول خمس آيات الوزن بتاع الكلمة الأخرانية معلش نركز مع بعض وزن الكلمة الأخرانية من آخر الآية وزن إيه فعلى كلهم على بعض والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرنا به نقعة نفس الوزن يعني اول خمس ايات دي تحس ان هي وحدة على بعضها الصورة بدأت من اول اية تحس ما تعرفش تاخد نفسك ولا تهدى غير بعد الاية الخامسة تلاقي بعد كده الجو بيقول ايه ان الانسان لربه لكنود تلاقي فيه هدوء كده وفي مد مع الواو والدال وانه عليك لشهيد وانه لحب الخير لشديد بدأ السياق نفسه يتغير بدأ الطريقة بعد ما كانت بسرعة بسرعة جدا جدا جدا وحرف العطف الفاء متتالي اللي هو السرعة والسياق كلها على وزن فعلة فعلة فعلة لقينا بنقول ايه على وزن ايه فعول ان الانسان ربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد السياق يرجع يتغير تاني بس في قوة بقى افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ختام بقى السورة ان ربهم بهم يومئذ لخبير ايه معنى الكلام ده انا عايز اقوله ده انا عايز اقول ان سورة العاديات ثلاث مقاطع كل مقطع بيتكلم عن موضوع وفي رابط بينهم كلهم يعني ما شاء الله الناس اللي متابعه معانا بتجيب بتكتب كلام طيب تذكر الصوره كفان الانسان يعني جزاه الله خيرا اريد ان اتوب فاحنا عايزين نقول ان سورة العاديات ثلاث مقاطع اول مقطع بيقول ايه والعاديات ضبحا فالموريات خمس آيات متتالية أنا عايزك كده عايزين نتعلم يا جماعة في الدرس ده نعيش مع القرآن مش نفهم بس نعيش انت دلوقتي بتفتح سورة العاديات انت دلوقتي جاي تفتح سورة العاديات فوجئت لسه بتفتح اول آية قدامك فوجئت لقيت ربنا بيقول ايه والعاديات ضبحا ايه العاديات ديت الخيل المسرعة ايه الضبح ده بقى الضبح يقول لك الضبح هو صوت الخيل وهي بتجري الله واحد يقول لي الله مش صوت الخيل هو الصهيل او لا صوت الخيل ده الصهيل لما تبقى هادية او واقفة انما لما الخيل بتجري بسرعة جدا جدا جدا بتغير في مجرى النفس بتاعها يطلع صوت اللي اسمه الضبح ده يعني حتى ابن عباس لما سئل عن الضبح في رواية قال كده بالظبط الضبح هو يعني تلاقي مكتوبه في التفاسير كده في تفسير قرطبي الف وحاء بعد الف وحاء يعني هو ده صوت الخيل بتحاول تغير من مجرى النفس عشان ما تقفش تاخد نفسها وبيروى ان برضه عن ابن عباس ان ثلاث حيوانات بس هي اللي بتعمل صوت الضبح ده لما بتجري بسرعه الذئب والخيل وقالوا الثالث يا اما الفهد او الثعلب يبقى دي حيوانات وهي بتجري بسرعه مش عايزه تقف هو المفروض يقف ياخد نفس ويريح عشان ما يقفش يقوم يغير في مجرى النفس يضيق شويه فالهواء وهو داخل وهو خارج يعمل الصوت ده يبقى اول مشهد في سوره العاديات يبقى انت دلوقتي لسه جاي بتفتح اول ايه لقيته مشهد ايه مشهد صوتي بتفتح كده الصوره فوجئت سمعت صوت الخيل بتجري مسرعه ايه ده رايحه فين ما انتش عارف يبقى اول مشهد خيل بتجري مسرعه يعني حتى العدو ده اللي هو الانتقال لمكان من مكان لمكان مش راضيه حتى تقف تاخد نفس بدات تدخل في الايه الثانيه يبقى احنا فهمنا دلوقتي ولا عادي ضبح فلقيت فادي بمعنى ايه فادي بمعنى اللي قلنا الفاء ده حرف عطف يفيد السرعه فالموريات قدحا يعني ايه الموريات الموريات يعني ايه الموريات بمعنى المشعلات ربنا بيقول في سوره الواقعه افرايتم النار التي ايه التي تورون يبقى الموري يبقى اللي يوري شيء يعني يوقد شيء يبقى الموريات التي توقد أفرأيتم النار التي تورون أي توقدون يبقى الموريات إن في شرارة أو في نار بتطلع بتطلع ليه ربنا بيقول فالموريات قدحا يعني ايه قدحة القدح في اللغة اصطكاك أو يعني اتنين حاجتين بيخبطوا في بعض يطلعوا شرارة اصطكاك جسم بجسم يخرج شرارة عشان كده بيسموا الولاعة القداحة يعني تلاقي لك الولاعة اسمها باللغة اسمها الايه القدا ليه قداحة لان الولاعة حاجة بتحتك في حاجة تطلع لك الشرارة طب يعني ايه في الموريات قدحة الخيل من كتر ما هي ماشية بسرعة ومش راضية تقف بدأت حوافرها تضرب في الارض في الصخور تطلع شرارة يبقى ده بقى مشهد ايه بقى بقى مشهد مرئي يبقى اول مشهد مشهد صوتي انت بتفتح صورة العاديات كده انت ما انتش عارف لسه ايه اللي بيحصل ولا عارف الصورة بتتكلم عن ايه ولا ايه الموضوع ولا ايه اللي حصل فجأة اول آية دي من الصور اللي بدأت ايه في صور في القرآن كده ما فيش وقت ان تشرح على طول زي سورة محمد كده الذين كفروا وصدوا عن س... على طول ما فيش وقت فصورة العاديات من اول آية خيل بتجري مسرعة جدا مشهد صوتي طب الآية الثانية تفاجئ ان الآية الثانية بتقول لك ان الخيل دي ما وقفتش بالرغم ان الخيل دي رجلها طلعت شرارة ومع ان الشرارة ده حاجة مرعبة برضه ما وقفتش طيب فهمنا يعني ايه في المرات القدح عشان تشوف الشرارة لو انت واحد دلوقتي عشان تشوف مشهد خيل بتجري الشرارة بتطلع يبقى عشان تشوف الشرارة يبقى المشهد ده كان فين كان في الليل يبقى المشهد ده كان ليلي يبقى المشهد خيل بتجري بشرارة فجأة ان الآية الثالثة بقى بدأت تطمنك طب الناس دي رايحة فين عرفت بقى هي رايحة فين فالمغيرات صبحا يعني هبة الرحمن جزا الله خيرا بتقول متى نرى هذا المشهد امتى فعلا المجاهدين يركبوا الخيل وينطلقوا يجاهد في سبيل الله فالمغيرات صبحا المغيرات صبحا يعني يبقى ربنا بيقول لك ان المشهد اللي انت شفته ده ده كانت عبارة عن خيل منطلقة في سبيل الله راكبين عليها المجاهدين المنطلقين ليجاهدوا في سبيل الله هذه الخيل انطلقت طوال الليل مسرعة لم تتوقف حتى لتأخذ الخيل نفسها يعني حتى الخيل لم تتوقف الخيل لتأخذ هذه الخيل نفسها ولم تتوقف حتى من مظهر الشرارة ومظهر النار الذي خرج من أقدامها لم تتوقف هذه الخيل بل انطلقت مسرعة حتى طلع عليها الصباح فالمغيرات صبحة حتى لتصل إلى الأعداء وتغير عليهم حتى لتصل إلى الأعداء في عقر دارها يبقى مشهد العديات أو العديات هم المجاهدون في سبيل الله الذين يركبون الخيل ويعدون بها مسرعين إلى أن يصلوا إلى أعدائهم فالمغيرات يعني يغيروا على الأعداء وكان هذا في الصباح وكان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لما يروح ليغير على العدو يفضل يروح بالليل ويستنى قبل الفجر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر قبل الفجر ويقول للجنود بتاعه استنوا ما نهجمش لو سمع من الحصن اللي هيغير عليه لو سمع أذان الفجر يرجع تاني ويبعت بقى ايه ناس تتفاوض ما رضاش يغير عليهم لو لم يسمع أذان الفجر لغار عليهم فالمغيرات صبحا طب وبعدين ايه اللي حصل ايه اللي حصل يبقى الوقت تاني عشان الناس بتقول العادة تاني انطلقت مسرعة اول مشهد كان مشهد صوتي بدأ المشهد يبقى مشهد ضوئي ومرئي ظهرت شرارة والعاديات ضبحة المريات قلنا المشعلات او الموقدات قدحة نتيجة اصطكاك الحوافر بالصخور كل ده مرضاش يوقفها كل ده ما وقفهاش عن هدفها والانطلاق للمجاهدة في سبيل الله فالموريات قدحة لغاية لما وصلوا اخيرا بقى بعد طول الليل وهو عمال يجري مفيش اي حاجة راضية توقفه لغاية لما وصل لغاية حصن العدو اغار عليهم في الصباح فاثرنا به نقعا يعني ايه فاثرنا به نقعا النقع اللي هو الغبار الغبار لما يبقى كثيف كده ويطلع بيسموه نقع يعني ايه فاثرنا به قالوا به دي الهاء دي عايدة على المكان بتاع الجهاد اللي وصلوا واللي وصلوا لغاية عنده يبقى فأثرنا به أي أن هذه الخيل نطلع فوق خلاص فأثرنا به نقعة فوسطنا به جمعا يبقى بعد ما الخيل انطلقت مسرعة وقعدت انطلقت وصوت الخيل عمال يصر سمعنا صوت ضبح وشفنا الشرارة ووصلوا لغاية الأعداء وبدأوا في كر وفر ويضرب ويرجع بدأ الغبار يطلع يبقى بدأ المشهد دلوقتي بعد ما كان مشهد صوتي وكان مشهد ضوئي والنهار طلع علينا وشفنا اللي حصل فوجئت ان التراب بدأ يغطي الايه الجنود انت عايز تتفرج بقى انت عايز احنا قلنا دلوقتي ايه عايزين نعيش عايزين نعيش مع صورة انت عايز تتفرج ايه اللي هيحصل بدأ التراب يطلع يغطي يغطي الناس به نقعة السلام عليكم طيب فأثرنا به نقعة بدأ التراب يطلع ويغطي الناس فوسطنا به جمعا بدأ شوف شوف سبحان الله شوف ربنا بيعبر لك عن المجاهدين وانطلاقهم في سبيل الله فضل ينطلق طول الليل لغاية لما طلع عليه النهار وبدأ يغير على الأعداء فضل مكمل لغاية ايه فوسطنا به جمعا يعني أن هذه الخيل التي تحمل على ظهوره في سبيل الله وصلوا لغاية توسطنا به جمعة توسطوا جموع الأعداء يعني لو انت راكب على هذه الخيل وقررت انك تنطلق لتجاهد في سبيل الله مش هتتوقف ابدا لغاية لما توصل لغاية لما توصل لغاية الحصن وبدأت تحصره وبدأت تدخل توسطنا به جمعة في واحد بيقول ان الباء دي للملابسة او دي للمكان يعني دي مكان اللي وصلوا بيه به جمعة لغاية لما هذه الخيل توسطت مكان الاعداء واصبح المجاهدين دول بيحيط بيهم الناس والاعداء من كل جانب يعني هم بقوا في النص والاعداء حواليهم من كل جانب والتراب مغطي ايه اللي حصل ايه اللي حصل بقى يعني دلوقتي هو واحد فضل منطلق في سبيل الله ولغاية ما حصل الاعداء لغاية الصبح وبعد كده دخل وحارب الناس وبدأ التراب يغطي الكر والفر وبدأت الأعداء يجتمع عليه ايه اللي حصل تفاجأ ان الآية بعدها إن الإنسان لربه لكنود الله ايه اللي حصل ربنا ما حكيناش ايه اللي حصل كأن فجأة انت انتزعت انتزاعا من مشهد الانطلاق والعدو والجري في سبيل الله لمشهد واحد شوف حتى السياق تغير بعد ما كان كله جري جري جري فيها سرعة بدأ ربنا يقول ايه إن الإنسان لربه لكنود مشهد بقى واحد قاعد في بيته متغطي بقى وكل شوية يتعرض عليه حي على الجهاد مش راضي يروح يجاهد وقاعد انسان كنود وهنعرف يعني الوقت كنود بدأ المشهد ينتزعك انتزاعا من وسط المعركة لمشهد بقى واحد بخيل قاعد في بيته مش راضي يضحي بأي شيء في سبيل الله طب ايه اللي حصل لهم المجاهدين دول ايه اللي حصل الاعداء اتلفوا حواليهم من كل جلمة من كل مكان ايه اللي حصل ربنا ما جابلكش لان الناس اللي بتجاهد في سبيل الله دي مش مهم ايه النتيجة المهم ان هو يوصل مش مهم يقتل مش مهم ينتصر مش مهم شوف ربنا بيقول ايه في سورة النساء ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف يؤتيه ايه اجرا عظيما ربنا قدم فسوف ف- فيقتل او يغلب مع ان كان متوقع يا اما يكسب ولو ما كسبش خلاص يتقتل ربنا قدم انه يقتل الاول لان ده هو هدفه اللي بيقاتل في سبيل الله ده هو هدفه الاغلى انه يقتل ولو لم يقتل خلاص مش مشكلة ننتصر بقى عشان كده يعني حرام بن ملحان لما واحد جه طعنه من ظهره طعن برمح في ظهره يعني تخيل كده واحد طعن اتضرب بظهره فجأة كده بايه بخنجر او برمح اول كلمة قالها قال ايه فزت ورب الكعبة فزت ده انت اتضربت يعني حتى بيروى ان المشرك اللي ضربه وقف كده فزت ازاي ده انا اللي ضربه وبدأ يفكر وقالوا ان ده يعني احد الروايات ان هو ايه كان سبب في اسلامه ان فك ازاي هو يفوز ده انا اللي ضربه يعني تخيل لو انت مكانه كده انت ضربته وهو كسب كسب ليه لانه حقق هدفه اخيرا وصلت لهدفي اخيرا حققت الشهاده نرجع لسوره العاديات عشان ما نطلعش بره سوره العاديات يبقى اول مشهد من سوره العاديات هو مشهد الاقدام في سبيل الله لا يوقفه شيء ولا يعوقه شيء مهما كان هذا العائق فهو منطلق في سبيل الله من أول آية إلى آخر آية بفاء السرعة لا يتوقف ولا يعوقه شيء حتى يصل إلى الحصن وحتى يغير على الأعداء وحتى يتوسط الجموع وعندها ليست المهم هي نتيجة المهم أنه حقق أمر الله عز وجل وانطلق إلى أن واصل إلى داخل الأعداء يبقى سورة العاديات بسرعة بقى بتتكلم عن ايه سورة العاديات بتتكلم عن الإقدام والإحجام الآيات اللي بعد كده بتك- بتجيب لك واحد ايه محجم مرضاش ينطلق يبقى قلنا سورة البلد بتقول لك اقتحم ادخل ما تخافش سورة العاديات بتقول لك ايه الموانع ما في ناس منطلقة والعاديات يعني مطالب انك تقدم وتنطلق في سبيل الله ما تخليش في موانع وفي عوائق تعوقك وهنجيب دلوقتي ايات من كتاب الله ذكرت ايه العوائق اللي ممكن يعني واحد يقول لي طب انا سمعت خلاص صورة البلد وعايز اقتحم انا نفسي اقتحم بس انا في عوائق في حاجات بتشدني مش عارف ابقى زي العاديات ديت منطلق لغاية اخر ايه ما اقفش مش قادر للاسف في حاجات بتوقفني في في آه، يعني طلب الرزق بيوقفني الامن بيوقفني المشاكل العيلة بتوقفني الزواج بيوقفني الجري السعي على طلب الرزق حاجات كتير بتوقفني في عوائق بتوقفني لا عايزين نبقى زي العاديات ديت يعني شوف العاديات ديت كأنها بتوصف واحد لو مفيش جهاد بقى هو بيصلي قيام على طول قيام يعني شوف فاء فاء السرعة قيام في جلسة الضحى في دعوة إلى الله عز وجل في درس بيديه في كتابة مطوية في توجيه شرعي هو لا يتوقف عن عمل الخير هو منطلق والعاديات ضبحة فالموريات قدحة فالمغيرات صبحة فأثرن به نقعة فوسطن به جمعة إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد ربنا بقى بدأ يجيب لك مشهد الإنسان المحجم اللي مرضاش يطلع مع العاديات بقى اللي مرضاش يروح يجاهد اللي ياما سمع حي على الدعوة وحي على الجهاد وحي على الإنفاق وحي على الدعوة في سبيل الله وحي سمع ياما نداءات انه يروح يجاهد ويروح يعدو مع العاديات ولكن للأسف فضل انه يعيش كنود فضل انه يعيش في بيته إن الإنسان لربه لكنود حتى شوف ال... يعني حتى بقول له الايه نغم الآيات بدأ يتغير يعني السياق بقى بدأ ايه سياق يناسب واحد قاعد في بيتهم بقى ان الانسان لربه لكنود يعني ايه كنود بيقولوا في اللغة الارض الكنود اللي مهما تديها من مية وبذر ما طلعتش حاجة دي بيسموها ارض كنود او الدبة اللي تقعد تعلفها وتديها في اكل كويس وتخلي بالك منها وما تطلعلكش لا لبن ولا لحم ما تطلعلكش حاجة هو ده الكنود في حديث وان كان في ضعف يعني الامانة حديث ضعيف بيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الكنود والمفسرين يعني خدوا الحديث ده وعرفوا منه لفظة الكنود قالوا ان الكنود هو الذي يعيش وحده يعيش وحده وي... ويضرب عبده ويمنع رفده ال... الكنود هو الذي يعيش او يأكل وحده ويضرب عبده ويمنع رفده رفده يعني خيرات يعني واحد عايز يعيش اناني عايز يعيش لوحده مش عايز يدي اي خيرات لاي حد مهما اتعرض عليه ان يقدم اي حاجة للدين رافض شحيح زي ما ربنا قال في سورة الاحزاب أشحة عليكم شحي... أشحة ربنا هنا في سورة الأحزاب ما قالش أشحة عليكم بإيه لا بالمال ولا بالوقت هو شحيح بكل حاجة طب عايزين تدينا وقت للدين لا طب انت عندك مثلا قدرة انك تتعلم تجويد تعلمه ناس لا طب عا- عندك المال ننفقه للدعوة لا طب اتعلم دين ربنا عشان لا مش راضي ينفق اصل انا مشغول اصل وتلاقي الاعذار وهنعمل ان شاء الله موضوع في الغرفة عن اهل الاعذار في القرآن ربنا ذكر والعياذ بالله المنافقين ومن بني اسرائيل قالوا اعذار كتير جدا في القرآن هنعمل تجميعة كده ان شاء الله هنسميها اهل الاعذار ونشوف احنا منهم ولا لا ربنا يعافينا نرجع تاني لذلك الانسان الذي عاش في وحده ولم يخرج مع العاديات التي لم ته... التي هاجرت وانطلقت لتهاجر في سبيل الله وتقاتل في سبيل الله ان الانسان لربه لكنود قلنا الكنود ده هو انسان بخيل مش راضي يضحي باي شيء عشان الدين وبعدين لو تلاحظ ان ربنا قال ايه ما قالش الانسان كنود كان ممكن ربنا يقول الانسان كنود وكان ممكن يقول ان الانسان كنود وكان ممكن يقول ان الانسان لكنود لا شوف الايه جت ايه ان الانسان لربه لا كنود الآية فيها نوعين من التوكيد أول نوع إن توكيد تاني نوع اللام اللي متصلة بكلمة كنود بيسموها في اللغة لام التقوية لام الايه التقوية إن الإنسان لربه لا كنود طب ما كان ممكن ربنا يقول إن الإنسان لا كنود لكن إن الإنسان لمين إن الإنسان لربه الله أكبر ياه مش إن الإنسان لله ولا إن الإنسان للرب إن الإنسان لمين إن الإنسان لربه الله أكبر لربه
اتفضل عبد الله اتفضل
إن الإنسان لربه ربك يا اللي ياما أنعم عليك وياما ادالك وبعدين كلمة ربك ديت اللي ياما رباك بنعم من وانت صغير من وانت نطفة في رحم الأم وشوف كم الخط... المخاطر اللي بتتعرض ليه من وانت لسه يعني عزاكم الله من وانت لسه حيوان منوي من وسط 120 مليون حيوان منوي وبتحاول تخترق البويضة وبتحاول تتعلق هي عشان كده اسمها العلقة تتعلق في جدار الرحم وكم السوائل والإفرازات بيزقك وانت متعلق مفتقر في جدار الرحم شوف انت محت... شوف ربنا عمل حفظك من وانت قد ايه وفين ثم السبيل يسره شوف انت جيت ازاي وشوف انت لما نزلت الدم اللي نزل معاك وشوف قد ايه لما ده انت وانت صغير وانت صغير لو وانت بتبكي لو انت جعان مش هتقدر تقول انا جعان لو انت وقعت عليك حاجة مش هتقدر تقول مش هتقدر تع... يعني تعبر عن اللي جواك طبيب الاطفال بيمسك الطفل الصغير كده الطفل عمال يعيط نفسه يساله انت مالك ما بيرضاش يتكلم ما يقدرش يتكلم فسبحان الله شوف انت ربنا حفظك وفي الاخر تبقى كنود لربنا احد الدعاة بيقص قصة بيقول ايه بيقول انا كان ليا واحد صديقي جالي في مرة فزع بيقول في مرة يعني عزكم الله رايح يرمي كيس الزبالة احد الدعاة بيحكي بيقول صاحبه رايح يرمي كيس زبالة فهو بيرميه فوجئ لقى كيس اسود في حاجة بتتحرك فخد الكيس بيفتح الكيس لقى فيه طفل لقى فيه طفل رضيع بسرعة خد الكيس وطلع بيه على مستشفى الطوارئ فورا ركبوا له بقى اجهزه التنفس الطفل ده وبداوا يديله في حقن ويديله في ادويه وفين ودخلوه طبعا العيال المركزه فين الطفل ده بدا ينجو من الهلاكه بدا الراجل دوت صديق الداعيه قال خلاص انا هتبناه بدون طبعا ما ينسبه باسمه يعني قال انا هتبناه وهنفق عليه بدا ينفق عليه لغايه لما كبر ودخل الابتدائي قال لا انا هكمل جميلي بدأ ينفق عليه لغاية لما دخل اعدادي قال انا هكمل جميلي بدأ ينفق عليه لغاية لما دخل ثانوي بدأ ايه يطلع من ثانوي قال خلاص انا كده ايه ده اخر ان انا اقدر انفق عليه وبدأ سابه ان هو يشتغل فالداعي ده بيقول انا عايزك تتخيل لو ان الراجل المتبني دوت اللي تبنى الطفل اللقيط ده انا هكمل انفق عليه لغاية لما دخله كلية طب وبعدين دخله سبع سنين او ست سنين بيصرف عليه في كلية طب سنة ورا سنة عمال يصرف عليه اتخرج من كلية طب قال له برضه انا هفضل اصرف عليك بدأ يصرف عليه قال له انا هسفرك بره تاخد ال board مثلا البريطاني او الامريكي تاخد ال board الامريكي سافر ورجع باعلى الشهادات وهو لسه عمال يصرف عليه كل ده بيصرف عليه بدأ يرجع من بره الطفل اللقيط الدكتور الكبير اللقب ده له بقى هو الطفل اللقيط لما لانه كان طفل لقيط واصبح دكتور كبير جدا رجع اشتهر في في البلد اللي هو تبناه ده خلاص ما عادش هينفق على مين ده بقى مشهور جدا وعيادته مزدحمة جدا وفي مرة وهو راجع الدكتور دوت اللي كان طفل لقيط في مرة راجع من عيادته متأخر بعد ما خلص الكشوفات ولم الملايين من الفلوس راجع بسيارته الفخمة راجع بيته بالليل والدنيا بتمطر وفجأة لقاه بيقابل الراجل اللي تبناه الراجل اللي تبناه دوت وقفه وقف العربية قال له معلش يا ابني ممكن توصلني معلش ممكن توصلني لغاية البيت بدأ الدكتور دوت اللي كان طفل لقيط بيبص لوالده اللي شاله من كيس الزبالة بص له كده وبدأ يتردد قعد يفكر كده قدامه الصوت عالي اصل انا اصل مش هينفع اصل وفي الاخر قرر قالوا طب خلاص اركب التردد ده جريمة تردده انه يوصل الراجل اللي شاله من وسط الزبالة تردده ده جريمة في حقه قد ايه يعمل في نفسية الراجل اللي تبناه هذا انا عايزك تتخيل انسى بقى الطفل ده وانسى الطفل اللي لقيت وانسى الدكتور وانسى الراجل انت ربنا الحياة المنوية وحطك في وسط الرحم وسط الدم وانتشلك من وسط ده يعني عشان كده شوف الراجل بتاع سورة الكهف بيقول له ايه اكفر بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ده انت كنت تراب وكنت حيوان منوي وبعد كده عملك دم في طريق الله عز وجل ترددك انك تسير مع العاديات وهي تنطلق هذا تردد جريمة في حق الله عز وجل بعد كل النعم حقا ان الانسان لربه لكنود بالفعل بر... ترددك في تنفيذ صلاة الفجر ترددك في تنفيذ الاخت مثلا في ارتداء الخمار او النقاب هذا تردد مصيبة وجريمة في حق الله عز وجل بعد كل هذه النعم حقا ان الانسان لربه لمولاه لسيده إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك ذلك ده للتفقيم على هذا الكنود وإنه على ذلك لشهيد أي أن هذا الإنسان يشهد على نفسه ولو قرر بذلك لأقر وقالوا إن اسمعاني شهيد هم اختلفوا الأول عشان برضو لأن احنا بندرس تفسير اختلفوا إن هل هنا شهيد أو الهاء ديت وإنه هل بتعود على الله عز وجل ولا بتعود على الإنسان والراجح إن هي بتعود على الإنسان ليه عشان الضمائر كلها تبقى الإنسان لأن إن الإنسان ربي لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه ل... كل دي ضمائر الإنسان فقالوا إن ما ينفعش هنا من القواعد اللغوية في التفسير عدم اختلاف عود الضمير يعني مش مهم ال... يعني مش مهم اللفظ عدم اختلاف أو يعني ظاهرة اتساق الضمائر جزاه الله خيرا أريد أن أتوب إن الإنسان لربه وإنه على ذلك يبقى الأفضل والراجح إن شاء الله إنه بيعود على الإنسان وإنه على ذلك على ذلك لشهيد قالوا ان اسماعيل شهيد ان هو لو قرر بذلك لقر وقالوا ان اسماعيل لشهيد انه هيشهد على نفسه يوم القيامة لما تشهد عليه يديه ويشهد عليه سمعه وبصره وانه على ذلك لشهيد هنلاحظ هنا ان ربنا قال ايه ان الانسان ما قالش ان العاصي او ان الفاسق او ان كده يبقى صورة العموم الالف اللام ديت على يعني قالوا ان هي للجنس او هنا الاستغراق ان كل جنس الانسان في هذه الصفة الا من رحم ربي الا الانبياء والصالحين يبقى ربنا بيقول لك ان ده خلق اصيل في الانسان خلق اصيل في الانسان يعني ايه يعني كل انسان فينا كل المستمعين كل اللي بيت... واللي بيتكلم واللي بيسمع وكل الناس فيها صفة الكنود لازم يتخلص منها فيها يعني انت غصب عنك هتلاقي اوقات كده ايه اوقات غصب عنك تلاقي نفسك بقى فيها ايه نوع انانية فجأة وتتعامل مع واحد فجأة نفسك بدأت لو ربنا وكلك لنفسك تلاقيك فجأة اناني عايز تجمع كنت تقول ايه ده انا بعمل كده ليه يبقى هذا في الانسان يعني احد المفسرين بيقول ان الالف واللام هنا هي تعريف الجنس يفيد الاستغراق اي ان هذا الخلق في طبع الانسان اي كفران النعمة كفران النعمة هو عارض يعرض لكل انسان على تفاوت فيه يبقى هذا ال هذا ال الخلق اللي هو الكنود عارض لكل انسان بيعرض فينا ممكن يجي لي ممكن يجي لاي حد ولازم انه يتخلص منه وكيف يتخلص من هذا العرض بالمراقبة الشديدة انه يراقب نفسه كويس جدا وحتى احد المفسرين بيقول هذه هي فطرة الانسان وهذا هو طبعه ما لم يخالط الايمان قلبه تاني هذه هي فطرته وهذا هو طبعه ما لم يخالط الايمان او ما لم يخالط الايمان قلبه يبقى دلوقتي لازم انت تراقب نفسك يا ترى هل انا والعياذ بالله ممن استغنى كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى بدا يستغنى حس ان هو ممكن يقوم لوحده بدا يبقى انسان اناني مش راضي يضحي ويقدم في سبيل الله عز وجل الايمان لما بياتي بغير التصورات الايمان لما بياتي بغير تركيبه الانسان بغير عواطفه بغير مشاعره قصه مشهوره جدا اللي حصلت بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف لما بين المهاجرين والانصار قصه يعني الواحد كان ال... ال... نفس سعد بن الربيع ده نفسه هو هو هو وقومه كلهم كان ممكن يقتلوا ممكن 100 واحد عشان ناقة لو خدوا منهم ناقة مثلا يعملوا حرب ممكن تقعد 10 سنين يقعدوا يحاربوا ويقتلوا في ناس عشان ناقة واحدة عشان ابل عشان جمل الوقت بيقول له انا هديك نص مالي وعندي زوجتين هطلقها فإذا انقضت عدتها هتزوجتها هتخلى عن نص أملاكي واداها لك لواحد ما اعرفوش انت اسمك ايه انا اسمي عبد الرحمن بن عوف وانا اسمي انا اسمي سعد بن ربيع طب خد كده اهو كل ده ايه بسبب الايمان يبقى الحل الوحيد لتغير صفة الكنود انك انت تخرج من هذه الصفة زيادة الايمان ان الانسان ربنا كنود مش كده ربنا بيقول على الصحابة ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوت شوف شوف رب شوف لفظ ربنا بيقول ايه او كلمة آه، آه، سبحان الله يعني شوف لفظ القرآن بيقول ايه ولا يجدون في صدورهم كان ربنا بيقول ايه كان ممكن ربنا يقول ولا شيء في صدورهم او ولا حاجة في صدورهم ربنا بيقول ايه ولا يجدون في صدورهم كأنه قاعد يدور على حاجة في صدره من الحسد للانصار قاعد لل- الانصار ده قاعد يدور الانصاري قاعد يدور على صدره هل في حسد المهاجرين قاعد يدور يدور يدور في الاخر ما لقاش ولا يج... كلمة يجد دي يعني يقول لك ايه انا قعدت ادور على حاجة لغاية لما وجدتها فكلمة يجد او وجد تيجي بعد بحث فولا يجدون في صدورهم حاجة كأنه شوف التشبيه كأنه قاعد يدور في صدره انا هل انا جوايا غل لاحد هل انا جوايا حسد لاحد في الاخر ما لقاش ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ومش بس كده ويؤثرون على على ده بيسموه حرف الاستعلاء على انفسهم طب ليه جينا حرف الاستعلاء على دوت لان كانه قاوم نفسه وتغلب على نفسه وقدر يكسب نفسه ويؤثرون على صدورهم ولو كان بهم خصاصة خصاصة يعني مجاعة او فقر او حاجة شديدة يعني حتى لو محتاج انما يفضل اخوه امتى تخلص من صفة الكنود امتى الانصار تخلصوا بالايمان ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد وانه لحب الخير لشديد اه هنا بقى ربنا جاب لك احد العوائق واكثر العوائق اللي بتخلي الانسان ما ينطلقش مع العاديات اللي انطلقت في اول السورة ايه السبب انه ما انطلقش ايه السبب انه كنود ايه السبب انه في هذه الصفة ربنا بيقول وانه لحب الخير لشديد الخير هنا بمعنى ايه الخير هنا بمعنى المال الكثير في الاغلب اغلب استعمالات القرآن لكلمة الخير بمعنى المال الكثير يعني مش اي مال يتقال عليه خير خير ده يعني مال كتير بس ربنا بيقول ايه كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الوصية الو... إيه، ان ترك خيرا الوصية يبقى ان ترك ايه ربنا قال ان ترك ايه خيرا يبقى ان ترك خيرا يعني لو ساب فلوس كتير يوصي مش معناه لو ساب مثلا 100 جنيه او 150 لا يبقى لازم يسيب فلوس كتير عشان يوصي فيها يبقى الخير مال كتير يبقى هو الراجل ده وبرضه لو تلاحظ ان كلمة آية انه لحب الخير لشديد نفس السياق ونفس توكيدات ان الانسان ربي لكنود يبقى التوكيد في الايه دي بيبقوا ايه بقى الناس اللي بتابع معانا انه لحب الخير لشديد ايه التوكيد اللي في الايه هنا ايه التوكيدات اللي استخدمت في قول الله عز وجل وانه لحب الخير لشديد ايه التوكيد اللي استخدم في هذه الايه قال؟ ان شاء الله ناس مركزه ما شاء الله جزاكم الله خيرا ان واللام لام التقويه اللي التصقت بكلمه شديد زي ما جت مع كلمه كنود وان للتوكيد يبقى ان واللام نفس يعني شوف كأن ان الانسان ربي لا كنود موازية ليها بالظبط انه لحب الخير شديد يعني اللي خلى الانسان ده كنود اللي خلاه ما يطلعش ما يجريش مع العاديات والله انه بيحب المال عايز يقعد عايز يفضل قاعد في الدنيا وبعدين جزاكم الله خيرا آه، اللي قال صيغه المبالغه فعيل آه، آه، وانه لحب الخير لا شديد طيب احنا نقف هنا وقفه صغيره كده ايه هي العوائق اللي بتعطل الانسان ما هي العوائق التي تعطل الانسان على ان يعدو مع العاديات وينطلق مع المنطلقين ايه هي العوائق كل واحد يفتش في نفسه ايه العوائق في ايات كتير في القرآن هناخد منها بعض الحاجات كده اللي جابت العوائق وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم ب- تحس انه بالظبط بالظبط هو زي سورة العاديات الحديث عبارة عن جزئين النبي اتكلم عن شخصية وفجأة بدون مقدمات تتكلم عن شخصية تانية زي بالظبط سورة العاديات فجأة بتتكلم عن واحد اللي هو العاديات الناس المنطلقة وفجأة انتزعتك من مشهد العاديات لواحد كنود ايه الحديث ده الحديث صحيح البخاري وله روايات كتير جدا بقى في ابو داود في اكتر من مكان حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة وبعد كده في روايات بقى في الخميلة وفي روايات تانية وفي مكتفية لغاية الخميس يبقى تعس عبده دينار تعس عبده الدرهم تعس عبده الخميسة وقلنا في روايات تانية منها الخميلة إن أعطي رضي وإن لم يعطى وفي القطيفة جزاكم الله خيرا وإن إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلم تقش ده النبي اللي بيقول دلوقتي خلاص وفجأة النبي بيقول ايه طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع يبقى النبي هنا بيكلمك عن نموذجين نموذج اللي قعد مرضاش ينطلق وكان في حاجات بتعوقه كان عايش عبد ليها منعته من الانطلاق ونموذج واحد منطلق طوبى لعبد بقى ماسك اخر معناني فرسي طيب بسرعة كده نعيش مع الحديث ده بسرعة كده تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم يعني ايه عبد الدينار وعبد الدرهم يعني عبد الجنيه يعني ايه عبد الجنيه وعبد الدينار انت عمرك شفت واحد في الدنيا جايب 50 جنيه وحاططها قدامه كده وقام يصلي لها ركعتين مثلا اولا انا نويت اصوم ركعت نويت اصوم مثلا يوم لل 50 جنيه دي يعني ايه عبد هو عبد معناه انه بيعبد الفلوس يعني بيعبدها العباده لا عبد شيخ العثيمين بيقول سمي عبدا لانه اصبح كل امانيه وكل رغبته في هذا الشيء فيغضب اذا فقد يرضى اذا وجد فكان هو اكبر همه وقدمه على طاعه طاعة ربه كان الشيخ ابن في الحديث فكان هو أكبر همه وقدمه على طاعة ربه فيغضب ويرضى إذا وجد الله أكبر يا ترى احنا منهم يا ترى انت بتشيل هم يعني انت دلوقتي هل انت هل انت لما بتفقد شيء من هذه الاشياء سواء دينار او الدرهم او الخميس او قطيفه هنقول معنيها دلوقتي بتحزن حزن شديد اكبر من حزنك لمثلا تضييع صلاه او على احوال المسلمين او على تقصيرات في هذا الدين تبقى مصيبه راجع نفسك الحاجات ديت الدينار والدرهم الخميصه الخميصه جايه من المجاعه او الاكل او قالوا الايه قالوا ان الخميصه او احد معانيها بمعنى الكفاء الجميل يعني ان هو يلبس كويس او ياكل كويس ده عبد الخميصه وقالوا ده برضو معنى قطيفه انه ياكل كويس او يشرب كويس يبقى القطيفه قالوا انه ايه يلبس كويس والخميصه انه ياكل كويس يبقى المعاني كلها بتدور حوالين المال الاكل الشرب المنصب عايز يعيش منصب حلو ان أ... ان اعطي رضي وان لم يعطى سخط دايما عايز ياخد مش عايز يدي زي الانسان الكنود عايز ياخد عايز يفضل ياخد مش عايز يدي ابدا شوف ربنا بيقول ايه ان اعطي رضي وان لم يعطى يزعل عايز ياخد انما اللي يدي لا النبي بيدعي عليه بيقول تعس وانتكس واذا شيك فلم تقش التعس في اللغة هو السقوط على الوجه يعني لو واحد ماشي وقع على وشه ده اسمه التعس وقع فكأن النبي بيدعو عليه ان ده عمره ما يمشي ابدا في طريق ربنا ييسر له ابدا بيدعي ان ربنا ما ييسرلوش اي طريق يمشي فيه كأن تشبيه اللي ما يعرفش يمشي في طريق انه يقع على وشه خلاص تعس الانتكاس في اللغة هو ال... ال... ان الحاجة تتقلب على ايه على وشها يعني الكوب المنكوس انك قلبت الكوب او نكست الكوب قلبته على وشه فكأن والعياذ بالله انقلب على رأسه مفاهيمه اصبحت متغيرة يبقى اول دعاء انه لو ماشي في طريق ما يعرفش يوصل فيه النبي بيدعي عليه انه ما يعرفش ابدا يوصل تاني دعاء عليه ان مش بس ما يعرفش يوصل ده مفاهيمه ملخبطه دماغه مقلوبه مش هيعرف اصلا مش هيعرف يختار الطريق اصلا يعني شوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يخليه ما يعرفش يوصل ابدا فحتى الشيخ الاسلامي بيقول تعس اي خاب وهلك وانتكست عليه الامور بحيث لا تتيسر له فكلما اراد شيئا انقلبت عليه الامور بخلاف ما يريد كل ما يعوز حاجه تتقلب عليه عكس ما هو عايز ده, ده ليه كده يعني انه كان شاغل نفسه بالدنيا كان شاغل نفسه زي ما النبي عليه الصلاه والسلام قال من كانت الدنيا همه لو واحد همه الدنيا ربنا يعمل فيه ايه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة الشاهد نرجع الحديث تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش يعني وإذا شيك فلن تقش إذا شيك يعني لو دخلت في شوكة النبي يدعى عليه إنها ما تطلعش انتقش يعني الشوكة دي ما تطلعش منه النبي يدعى عليه لو أصابه أذى ما عرفش يتخلص منه أبدا يبقى ده أول شخصية اللي مناسبة بالظبط بالظبط لصورتنا شخصية الإنسان الكنود اللي الحب الخير لا شديد اللي مرضاش ينطلق هو ده أول شخصية تاني شخصية طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه خد بالك من كلمة إيه آخذ بعنان فرسه في سبيل الله مش إلى سبيل الله يعني إيه الفارق ما بين آخذ بعنان فرسه في سبيل الله وآخذ بعنان فرسه الى سبيل الله اخذ على فرسي يعني ماسك اللي جنب بتاع الفرس وعايز ينطلق كان متوقع النبي يقول اخذ بعنان فرسي الى هينطلق الى الجهاد لا النبي قال ايه اخذ بعنان فرسي في سبيل الله كأن اصلا هو طول حياته عايش في الدين عايش في سبيل الله بيخرج من وظيفة في الدين لوظيفة تانية فإذا فرغت فانصب من أحد معنيها من أحد معاني هذه الآية فإذا فرغت فانصب إذا فرغت من طاعة فانصب في طاعة أخرى إنك تنتقل من طاعة لطاعة آخذ بعنان فرسه ما بيروحش بيته آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث الرأس مغبرة قدماه مش مهم شكله التاني كان مهتم بشكله ده مش مهم شكله إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة مش مهم منصبه يعني مش مهتم بشكله مش مهتم بمنصبه أهم حاجة إن يوصل سواء بقى يسقي القوم يحرس القوم أيا كان مكانه المهم إن هو يخدم في سبيل الله خلاص إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع هتفاجئ إن كان متوقع إن النبي يعكس الأولاني يقول إيه وإن سأل لم يعطى التاني كان بيقول إن أعطي راضي هنا كان مثلا متوقع النبي يقول إيه وإن أعطي راضي وإن لم يعطى راضي لا النبي هنا ما ما قالش اصلا ان هو بيطلب حاجه لان ده واحد عايش حياته للناس اصلا حياته للناس هو كل عايش حياته كلها انه يغ... يعني يخدم الناس ابتغاء مرضات الله عز وجل يبقى ده واحد يريد ان ينطلق في سبيل الله عز وجل عشان ما نطلعش بره الصورة يبقى قلنا الصورة بتتكلم عن الاقدام في سبيل الله عز وجل وعن الاحجام زي ما قلنا ان البلد بتقول لك اقتحم سورة العادات بتقول لك انطلق ما تقفش لو وقفت هترجع في عوائق بتعيقك النبي عليه الصلاه بيقول حديث صحيح مسلم من خير معاش الناس لهم رجل احسن واحد عايش وسط الناس مين من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله ماسك عن فرسه قلنا زي التانية عايش في وسط الجهاد على طول في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة او فزعة طار اليها يبتغي الموت او القتل في مظنه من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة او فزعة طار اليها يبتغي الموت في مظانه يبتغي الموت او القتل في مظانه فهذا هو عبد الله الحر احنا ممكن نطلق على هذا الرجل هو عبد الله الحر الذي تحرر من القيود فهو عبد الله الحر فهو رجل حي نذر نفسه لله وهيئها للانطلاق في سبيله لا تحده الحدود ولا تعيقه العوائق لا تحده الحدود ولا تعيقه العوائق انطلق في سبيل الله لم يسمح لأي شيء بأن يعيقه ما سمحش لأي حاجة أبدا ان هي توقفه أو تعيقه عن الانطلاق في سبيل الله إما النص وإما الشهادة زي ما أريد أن أتوب بيقول ده منطلق في سبيل الله عز وجل في حاجات ممكن تعيقك اوعى تفكر ربنا جاب لك آية ولك احذر ان الحاجات دي تعطلك شوف ربنا بيقول ايه في سورة التوبة قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الآية دي غريبة قوي كان ممكن ربنا يقول قل إن كان أهلكم هي الآية دي عبارة عن إيه أهل وأموال فممكن ربنا يقول قل إن كان أهلكم وأموالكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا يعني مفيش كلمة في القرآن زيادة ليه التفصيل ده يعني ليه التفصيل ليه ربنا ما قالش قل إن كان أهلكم وأموالكم أحب إليكم من الله ورسوله وكانت دي نفس المعنى ايه ال... ليه ليه التفصيل ده ده بيسموه ارتقاء في التحذير من العلائق ان انت بنطلع واحده واحده وبنفصص الحاجات اللي ممكن تعوقك لازم توطن نفسك انك انت عندك القدره انك تتخلى عن احب الاشياء اليك في اي وقت في سبيل الله عز وجل وهو ده يا جماعه كان ابتلاء لو ربنا قدر لنا ويسر لنا مع بعض وشرحنا سوره التوبه هو ده كان فكره ابتلاء سوره سوره التوبه غزوه تبوك ان لازم عندك القدرة انك تتخلى عن احب الاشياء في اي وقت لازم شوف ربنا بيقول ايه قل ان كان اباؤكم انا عايزك تتخيل في صورة في ذهنك دلوقتي الشاشة اتقسم قدامك نصين نص في مين قل ان كان اباؤكم يا والدي اللي ياما صرف عليا والدك بدأ يتحط في الصورة خد بالك الايه ما قالتش ايه ركز معايا ما قالش الايه ما قالتش قل ان كان اباؤكم او ابناؤكم او لا جابتها بالواو يعني كلهم على بعض بدأ الصورة بدل ما فيها والدك بس بدأ يتحط اخواتك يا عيلتك معقول تسيب عيلتك مش بس كده بدأ مين اللي يدخل معاك اولادك يا اولادك اللي ياما استنيت ان هم يجوا لك وربنا يرزقك بالاولاد وقعدت تدعي وفين بقى لما ربنا رزقك بالولد وكبر بدأ اولادك يدخلوا في الصورة واخوانكم يا اخواتك اللي بيساعدوك وازواجكم زوجتك بقى اللي انت ياما تعبت وقعدت تصرف وقعدت تشتغل عشان تتجوز وتجهز زوجتك اللي تعبت عشان توصلها وازواجكم وعشيرتكم وكل عيلتك ده كله جانب الايه الناس جانب الاهل تفصيص في جانب الناس الاب والابن والاخ والزوج والعشيره كل دول لو اتحطوا في مكان ومش بس كده بدا يتحط عليهم المال واموال ايه اقترفتموها مش اي فلوس خلي بالك يعني إيه اقترفتموها يعني ايه كلمه واموال اقترفتموها هتلاحظ ان كل... كلمة اقترفو... اقترفتموها اصل اقتراف في اللغة كلمة اقترف في اللغة ال... الاقتراف هو اقتطاع شيء من مكانه كما بيقولوا في اللغة قرفت القرحة يعني كأنك الشرط القرحة او قرفت الايه الشجرة عارف لما تجيب شجرة كده وتقوم رايح على الشجرة وشادد بكل قوتك قشرة الشجرة من بره تتشد هو هي دي القرفة عشان كده في نبات النبات اللي بيسموه القرفه هو جاي اصلا عشان ايه غطاء لايه لا لزي ساق من الشجره فالشاهد عشان ما انتوش في اللغه اموال اقترفتموها يعني ايه طب ايه علاقه اللي هي القرفه او شد لحق الشجره او غطاء الشجره ده بصعوبه لغايه لما يطلع في ايدك ايه علاقته باموال اقترفتموها حد عارف حد عارف ايه العلاقه العلاقه ان كانها اموال حتى هم بيقولوا أهل التفسير فيه إشارة إلى عزة هذه الأموال عندهم لحصولها عليهم بكد الإيه الجبين تعب لغاية لما جاب الفلوس يعني ربنا بيقول له وأموال اقترفتموها وأموال طلع روحك عشان تجيبها اقترفتها يعني حتى كلمة اقترفتها اقترفتها نطقها صعب يعني ده الويل عشان يجيبها شوف تعب قد ايه كل الأموال اللي انت جبتها بالتعب دي ممكن تطلع بيها في ثانية انت عارف يعني احنا بنقول دايما ايه بيروى ان سيدنا ابو بكر ضحى او طلع ماله كله اربع مرات يروى ان سيدنا ابو بكر طلع ماله كله اربع مرات احنا دايما بنسمع كلمة ماله كله دي عادي يعني نقول ايه اه سيدنا ابو بكر طلع ماله كله عارف يعني ايه ماله كله عارف يعني انك تقعد تخش ابتدائي وبعد كده اعدادي وبعد كده ثانوي وبعد كده مثلا تخش كليه طب وتقعد تشتغل طبيب مثلا 15 سنة وتجيب فلوس وفجأة طلعت كل الاموال اللي انت جبتها من 15 سنة طلع عادي في ثانية يعني تعب عشرين سنة طلعتها في قد ايه في ثانية بس الثانية دي عند ربنا تساوي ملايين السنين في الجنة وتساوي بقى ايه مئات الدرجات في الجنة يعني شوف سيدنا ابو بكر في لحظة كل ماله اللي امواله اقترفتموها كل ماله اللي تعب عشانه في لحظة يطلعها عشان ربنا وامواله اقترفتموها وت... مش بس كده وتجارة تخشون كسادها بعد سفر الخليج 20 سنة وتعب يطلع كل اللي ايه اللي عنده عشان ربنا وتجارة تخشون كسادها يعني ايه تخشون كسادها بقى يعني مش اي تجارة ده واحد بعد ما جاب الفلوس وطلع الروح قال لك لا انا مش هسيب الفلوس ده مني انا هعمل بيها مشروع قعد يفكر ويخطط وعمل مشروع رهيب بقى قعد سافر بقى وضحى وخلاص عمل مشروع كبير بس المشكلة ان المشروع اللي عمله ده فيه عيب انه لازم يفضل جنبه المشروع ده مثلا اي حاجة مصنع مثلا لازم يفضل جنبه اي حاجة لازم يفضل جنبه عشان لو سابه التجارة هتقف وهيخسر يعني تجارة تخشونك تجارة لو سبتها تبوظ ربنا بيقول لك سيبها واطلع جاهد هسيبها ازاي ده لو سبتها تبوظ سيبها عشان ربنا ده وبعدين ربنا ما قالش ايه وتجارة تخافونك قال تجارة ايه تخشونا بيقولوا ان الخشية اشد الخوف ده انا مرعوب ده احسن لو سبتها تضيع سيبها عشان ربنا كل ده في نص الشاشة الاهل والاموال اللي اقترفتوها والابناء والازواج والعاشرة وتجارة كل ده لكن لو ربنا وامر ربنا في نص الشيش الثاني اختار امر الله عز وجل وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم طب بعدين ربنا قال ايه ومساكن وايه ترضونها فعلا جزا الله خيرا ترك عروس ليس زفافه طالما ربنا نادى عليه حي الجاد ينطلق فورا ومساكن وايه مين فينا دلوقتي فين اللي راضي بالمسكن اللي هو عايش فيه فين اللي هو يعني راضي بالمعيش فين لما الواحد بيعمل بيت باهل الدنيا بقى فين لما بيعمل بيت يرضى أن يعيش فيه ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اللي فضل الدنيا وفضل هذه الأشياء على الله عز وجل وعلى أمر الله عز وجل هيعيش ربنا قال له في الآخر إيه فتربصوا يعني ايه فتربصوا هيعيش مرعوب هيعيش عمره ما هينعم بهذه الاشياء عمره ما هينعم بزوجته وعمره ما هينعم بماله وعمره ما هينعم بتجارته وعمره ما هينعم بدراسته طالما فضل هذه الاشياء على امر الله عز وجل وحصل تعارض احنا دلوقتي بنتكلم امتى انت ما تسيبش الا عندما يحصل تعارض لما يحصل تعارض بين هذه الاشياء هذه الاشياء سوف تكون تنغيص عليه في حياته هيفضل عايش متربص مش هيعرف مش عارف يتمتع بيه متربص ان العذاب هيجيله من هنا ولا من دي ولا من دي ولا المره الجايه العذاب ولا اللي قبلها ولا اللي جاي هيفضل عايش متربص والعياذ بالله نختم بقول الله عز وجل في سوره التوبه بعد نداء بقى للانسان الكنود للانسان اللي بعد للانسان اللي ما رضاش يجري مع العاديات الانسان اللي ما رضاش يقتحم الانسان اللي ما رضاش يتبع العمل الصالح العمل الصالح بفاء السرعه زي العاديات ضبحه فالموليات قدحه ما رضاش يتبع القيام بجلسه الضحى بدعوه الى الله بتعلم طلب العلم وتعليم الناس ما رضاش يت- ما يبقى- ما رضاش يبقى حياته كده يا ايها الذين امنوا يا اهل الايمان يا ايها الذين امنوا يا من قمتم وصليتم وامنتم وتصدقتم يا اهل الايمان يا ايها الذين امنوا ما لكم ايه اللي حصل ما لكم قالوا ان ما لكم بمعنى ايه اللي حصل لكم او انتوا كسبتوا ايه ما لكم ايه اللي انتوا خدتوه يعني ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ياه هو ده بالظبط الانسان الكنود الانسان التقيل اثاقلتم شوف الكلمه حتى كلمه تقيله على اللسان اثاقلتم الى الارض شوف كلمه الى الارض ديت في يعني تحس كلمه الى ديت الى الارض ديت كأن مغناطيس قوي قوي جدا جدا بيشده بينزله لتحت إذ ثاقلتم إلى الأرض مش راضي قوم يا ابني قوم روح مش راضي عايز يبقى إنسان كنود قوم انطلق مع العادات مش قوم اطلب علم قوم صلي قيام قوم اتعلم قوم ادعو إلى الله عز وجل مش راضي يعني كان إنسان مقيد إنسان مكبل إيه اللي كبله بقى كبلته الدنيا حمل نفسه ما هو دلوقتي سبحان الله يعني دلوقتي واحد بحمل نفسه بالدنيا دي كلها هينطلق إزاي عشان كده تلاقي روح الكافر وروح العاصي ما ترضاش تطلع ليه؟ محملة هو مش راضي يطلع هو هيطلع يروح فين انما روح المؤمن بتخرج كما تسيل القطرة من فيه استقاء هيطلع ازاي انسان تقيل لا ينطلق للعمل لدين الله عز وجل لانه لكن عبد الله الحر بقى متحرر مش يعني مش في دماغه حاجة كل اللي في دماغه يرضي ربنا مات في وسط ورب الكعبة حي يعني جات فورا يسيب زوجته وينطلق ننطلق خد فلوسي كلها هو ده عبد الله الحر مش مقيد ان انا تلاقي دايما الانسان المقيد شوف احسب نفسك كده شوف إيه- عاي- عايز تعرف ايه اللي بيقيدك تخيل دلوقتي لو اتقال دلوقتي حي على الجهاد دلوقتي وانت انت قاعد في النت وسيب الكمبيوتر وحط مفتاح شقتك عند اكتر اي ح- اكتر او اقرب صندوق زباله ارمي فيه مفت- وارمي فيه اقطع علاقتك بالناس واكتب ورقه ودع فيها الناس واكتب وصيتك وانطلق وانت قايم دلوقتي ايه اول حاجه هتخطر في ذهنك اللي طب انا هسيب صحيح ازاي طب انا هسيب دي ازاي طب انا هسيب الفلوس طب انا هسيب التجاره طب انا هسيب الدراسه يعني انا ما اقعدش ابقى دكتور يعني انا ما قعدتش خلاص هبقى الصحابه يا جماعه عاشوا حياه احنا عمرنا ما عشناها عمرنا عمرنا انت عارف يعني ايه الصحابي كان ممكن مثلا نفترض مثلا صحابي عنده دكان فتحه كان قبل غزوه بدر عارف يعني ايه الصحابي قفل الدكان قفل الدكان بتاعه من ايام غزوه بدر ما رجعناهاش غير بعد 10 سنين مثلا بعد غزوه تبوك فين فين بدأ يرجع يشوف مصالحه عشان ربنا مش عارفين نضحي بيه ده ممكن واحد مش عارف واحد ده في الحرام مش راضي يضحي بيه واحد بيسمع صلاة الفجر ومش راضي ينزل واحد يعني للأسف حاطه بينها وبين ربنا عوائق اقعد فكر مع نفسك كل اللي بيسمعني يفكر مع نفسه الأخت مثلا ايه اللي مانعها وايه العائق قدام لبس النقاب او الحجاب والخمار السليم ايه ايه المانع ايه المانع قدام الأخ انه يطلب علم ويدعو الله ايه المانع ايه المانع انه يفكر وينطلق في سبيل الله ويقعد يبحث لنفسه عن يعني ربنا بيقول الذين جهادوا فينا لنبينهم شغلنا ايه المانع في الاخر الصوره بتقول نرجع لصوره العاديات افلا يعلم الراجل اللي مش راضي ينطلق ده الانسان الكنود اللي قاعد في بيتهم افلا يعلم اذا بعثر شوف هيطلع ازاي طريقه تطلعه من الارض بعثر ما في القبور الصوره اصلا اسلوبها كله فيه قوه يعني حتى شوف العاديات ضبحه مريات قدحه ومظهر فاثرنا به نقع مظهر التراب الصوره فيها تناسق كده جمالي مظهر التراب وهو طالع كده بيغطي الناس مع مظهر بعثرة القبور والتراب طالع وانت بتبعثر القبور عشان تطلع اللي فيها افلا يعلم اذا بعث رماه في القبور وحصن اللي جوه صدره بيتشد كده ايه اللي كان جوه صدره ايه اللي كان منع كل واحد فينا مخبي دلوقتي حاجه في صدره منعاه ان هو ينطلق ايه اللي منعه افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل قالوا ان التحصيل في اللغة اخراج البذرة من قشرتها بقوة انتزاع ال- البذرة من القشرة بقوة يعني اللي اللي في جو اللي قلبه هيطلع بقوة افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ينتهي السياق وتنتهي السورة الاثنين اللي عدوا وانطلقوا في سبيل الله ولا عاتبتهم كلهم كل هؤلاء ينتهي اللقاء بهم إلى المولى سبحانه وتعالى إن ربهم بهم يومئذ لخبير الله عز وجل أعلم بهم الله عز, الله عز وجل أعلم الله عز وجل خبير باللي عطله خبير بالعوائق اللي حطها بينهم ربنا وحتى كمان خبير في اللي جاهد وعمل للدين ده كانت نيته ايه مش في من اول ثلاثة يشعر بهم النار كان واحد مجاهد واحد كان قاتل في سبيل الله واحد عالم واحد قارئ للقرآن وواحد منفق قصدي يعني دلوقتي الناس ديت ايه اللي كان في قلوبها ان ربهم بهم وبعدين ربهم هو اللي اعلم بهم ان ربهم بهم هو ايه اللي خبير يبقى اذا سورة العاديات بتقول لك في صنفين من الناس وحديث النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك في صنفين من الناس والايه اللي ربنا قال يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم من الارض ارضيتم بالحياه الدنيا في صنفين من الناس صنف حط العوائق بينه وبين ربنا صنف عبد دينار صنف عبد الدرهم صنف حطوا بينه وبين ربنا عوائق صنف لحب الخير لا شديد صنف عبد القطيف صنف راضية بالحياة الدنيا وفي صنف نسأل الله أن يكون منهم دعا له النبي بالطوبة صنف أشعث رأسه مغبرة قدمه في سبيل الله صنف لم يجعل بينه وبين الله عائق صنف ركب على العاديات وانطلق في مع المغيرات صبحا حتى وصل لوسط الأعداء ولم يهتم بالنتيجة نسأل الله عز وجل ألا يجعل بينه وبينه عائقة اللهم أي شيء يحول بيننا وبينك فاصرفه عنا اللهم اصرف عنا أي شيء يحول بيننا وبينك يا رب العالمين نسألك يا مولانا ألا تجعل بيننا وبينك عائقا اللهم أي شيء يحول بيننا وبينك فاصرفه عنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ممكن إن شاء الله المرة الجاية يعني يعني ممكن ناخد استفتاء هل نقول مثلا سورة العلق ولا سورة المزمل ولا يبقى مثلا موضوع م- آيات متنافرة من القرآن بموضوع نريد رجلا يبقى نريد رجلا ولا سورة العلق ولا سورة المزمل ها المزمل ولا العلق ولا نريد رجلا في واحد كاتب القيام ممكن القيام طيب انا في واحد مصمم على سورة القيامة طيب خلاص يعني هو واضح ان الاكثر في ال- آه، ما شاء الله النزعات طيب نسأل الله عز وجل خلاص ان شاء الله بإذن الله هيبقى يعني ان شاء الله سورة العلق والقيامة والمزمل ونريد رجلا الاربع مواضيع دول هيبقوا متتاليين ورا بعض وبرضه نستخير جزاكم الله خيرا نستخير وفعلا زي ما بنقول احنا ديمقراطيين في الاخر هنشوف ال- اللي مناسب ليكم طبعا طبعا هنعمل اللي مناسب ليكم نسأل الله عز وجل ان يمن علينا وان يستعملنا ولكن يا ريت نروح نقرا سورة العاديات ونقراها كتير ونحاول نعيش مع معاني الاقدام والاحجام واللي... وانت بتقرا سورة العاديات اللي لو في ايات مناسبة ايات مناسبة في القرآن لفكرة الاقدام والاحجام يبقى انت عامل عندك كشكول كده بموضوع الاقدام والاحجام هتكتب فيه الاول اقتحام يبقى اول حاجة تعملها الاقتحام اللي هي الايه فالاقتحام على قصور البلد والحاجات اللي مناسبة ليه طيب قل ان كان اباؤكم دي العوائق طب يا الذين ما لهم لكم طب حب الخير ده شديد اقعد جمع العوائق بقى انت عندك درس ممكن تديه ممكن تطلع تقول كلمة في مسجد قاعد مع اصحابك تشرح لهم يعني ايه اقتحام العقبة ويعني ايه الاقدام والاحجام بحيث ان احنا نبقى ناس مفيدين نسأل الله عز وجل ان يستعملنا قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا